لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله أنا أحبكم في الله وما زلنا إخوتاه في موضوعنا موضوع الزكاة وابتداء إخوتي في الله أحب أن أقول أنا رجل مسلم أحب الله ورسوله صاحب منهج لا أحيد عنه الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وكم طالبتكم وخاطبتكم وأكدت عليكم ألا تقبلوا كلاما لا مني ولا من غيري بغير دليل من الكتاب والسنة قال الله قال رسول الله بفهم الصحابة والتابعين وأتباع التابعين القرون الثلاثة الخيرية إخوتي نحن قوم مسلمون مسلمون والإسلام هو الاستسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والبراءة من أهله الإسلام كما يقول الإمام الطحاوي في عقيدته في العقيدة الطحاوية ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام لا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام أحبتي لا بد من الاستسلام وكانت هذه آخر كلمة ختمت بها حلقتنا في اللقاء الماضي في قضية الزكاة وجدت ضجة عند بعض الناس للاعتراض لمجرد الاعتراض اما لان وجدنا اباءنا على امه طول عمرنا بنعمل كده او قال فلان وقال علان بيني وبينكم كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه واله وسلم وفهم العلماء فهم العلماء المتقدمين ان اكثر ما تسمعه من اجتهادات المتاخرين لا يرتكن الى اصل اصيل وركن ركين فاحذر ان تضيع دينك احذر ان يسلب منك ايمانك الله جل جلاله حين امر المسلمين بالاتجاه الى الكعبة وارتابوا خشوا ان يكون الامر الصلاة الماضية التي هي كانوا يصلونها قبل بيت المقدس قد ضاعت فقال الله وما كان الله ليضيع ايمانكم ايمانكم يعني صلاتكم الشاهد ايها الاخوة ان قضية الزكاة كان ك- كثير من الناس في غفلة عنها فلذلك تحتاج الى تأصيل سريع فاعادة سريعة تكلمنا عن النصاب والحول والمصارف ثلاثة اشياء النصاب نصاب الزكاة وهذه ايضا اثارت بعض الاشكال لماذا اخترنا نصاب الفضة ولم نختر نصاب الذهب لزكاة, الأم- لزكاة الاموال لزكاة النقود للعملات الورقية لماذا حسبناها بالفضة ولم نحسبها بالذهب اقول ان الذي عندك الان فضة ولا ذهب النقود الورقية الجنيهات والعشرات والميات دي فضة ولا ذهب اذا كانت عندك هذه الاموال هذه فضة هذه فضة اذا تعدت العشرة الاف بقت ذهب فهمت فلذلك الذي يقول لك لا ده النصاب 10000 جنيه يعني انت عندك 3000 جنيه مستخسر تطلع 75 جنيه لله كل سنة كل سنة وينبغي أن تعلموا أيها الإخوة أن الزكاة إنما هي على المال المكنوز يعني لو إنسان بيدخل له ويصرف كل سنة 10 مليون جنيه معلش حاجة الزكاة على المال اللي مش شال على الفلوس اللي متشالة هي دي اللي عليها زكاة الذهب المرأة التي عندها ذهب نصاب ذهبها 97 جرام عيار 21 تطلع عنهم زكاة تحسب 100 جرام في 100 جنيه او 105 النهارده يبقى ب 10000 جنيه او 10500 تطلع على 10000 جنيه 250 جنيه واحده عندها 100 جرام ذهب تطلع عنهم 250 جنيه كل سنه دي مساله صعبه اذا اعود لاحل الاشكال الذي طرحه البعض في انه قال نصاب الفضه ليه ليه ما اخدناش نصاب الذهب اللي عنده 10000 جنيه يطلع زكاه اخدنا نصاب الفضه اللي هو عنده 1800 جنيه يطلع زكاه اولا لانه انفع للفقير ثانيا لان هذه الاموال الفكه الموجوده بين يديك فضه وليست ذهبا اذا تعدت ال 10000 جنيه صارت ذهب وصار عليك ع- زكاه الذهب فلذلك كان النصاب 1800 جنيه ولا تلتفت الى من يخالف هذا الكلام هذا هو النصاب نصاب الفضة ونصاب الذهب ثم الحول لابد ان يكون هذا المال مرت عليه سنة كاملة يعني موجود عندك 10000 جنيه او 3000 جنيه او 2000 جنيه او 1800 جنيه مرت عليهم سنة من محرم الى محرم قلنا حدد لنفسك وقت في السنة اللي هو المحرم من كل سنة او شعبان من كل سنة او آه، ال- الوقت اللي انت عايزه اي وقت من كل سنة تحسب عندك فلوس كام متشالة ذهبك كام جرام وطلع زكاته في هذا الوقت خلال السنة زاد نص احنا ضابطنا اول السنة اول السنة الهجرية 2.5% ده قيمة الزكاة ثم برضه في مسألة اثارت اشكال عند بعض الناس انا ما قلتش انك يجب لازم تطلع زكاتك بنفسك وتسلمها للفقراء بايدك ما قلتش كده قلت الاحسن الافضل ان تتعرف على الفقراء لان للفقراء يوم القيامة دولة دولة للفقراء يوم القيامة يكفيهم قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنا أول من يحرك حلق الجنة ومعي فقراء المسلمين ومعي فقراء المسلمين فهؤلاء الذين سيدخلون الجنة مع النبي فقراء المسلمين سيأخذون بيد من واساهم بيد من أعطاهم بيد من وقف بجوارهم بيد من قام بجانبهم هؤلاء الفقراء قلت لك اعمل عندك اذا كنت صاحب شركة بتطلع عروض تجارة صاحب مصنع صاحب آه، تجارة واسعة ايا كانت اعمل عندك مكتب اسمه مكتب الزكاة موظف او مجموعة من الموظفين يبحثوا الحالات ويدوهم او انت تديهم بنفسك او تتصرف ما, ما بقولش ان فرض انك تعطيها بيدك لكن الافضل ان تعطيها بيدك وتتصرف فيها بنفسك وتسلمها لذوي الحاجة ثم انتقلنا الى المصارف مصارف الزكاة انما الصدقات للفقراء والمساكين الاية لكن الاولوية للفقراء والمساكين اللي مش لاقين ياكلوا الناس اللي زعلانة من انا قلت ما تدهمش للشباب اللي, بي... اللي عايزين يتجوزهم اللي ياخد فلوس الزكاة يروح يجيب بيها بلاكار وانتريه وسجاد ونجف وستاير وسيراميك و ده فقير الفقير اللي مش لاقي ياكل الناس اللي مش لاقيه تاكل اللي مش لاقيه اكل وقلت ان كل منطقه يسن الا تنقل الزكاه ما تنقلش الزكاه من بلد لبلد كل بلد فيها اللي مكفيها اغنيائها فقراها حديث النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ انك تاتي قوما اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فانهم قبلوا ذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فإذا فعلوا ذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم يبقى تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم أغنيائهم وفقرائهم من أغنيائهم إلى فقرائهم من هنا هنا هم أغنيائهم هم فقراهم هي دي المواساة لأن من أسرار الزكاة نزع فتيل الحقد والحسد والضغائن بين الأفراد لما ياخد زكاة يعرف انك بتديله تكف حقده يأخذ حقه وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا الشاهد ايها الاخوة لما قلنا ما ينفعش تديها لواحد عايز يعمل عملية فشل كلوي ب 30000 جنيه اللهم اشفي كل مريض مسلم اسأل الله ان يشفي يا مرضى المسلمين هؤلاء يأخذوا من الصدقات نجمع له صدقات انت تدفع خمسة والتاني خمسة والتالت الف والرابع 25 قرش والخامس جنيه ويجمع فلوس ويزرع كده ما حدش يمنعه لكن مش من الزكاة اللي هي اكل المسلمين اكل الفقراء اللي مش لاقيين ياكلوا ايضا ذكرنا من شروط صحة الزكاة تمكين الفقير من عين المزكى عنه انت بتطلع زكاة مال يبقى لازم تدي الفقير في يده مال فلوس قروش جنيهات تديه له في ايده فلوس ما ينفعش في زكاة المال تطلعها اكل ولا ينفع تطلعها قماش ولا ينفع تطلعها المستشفى ولا ينفع تطلعها المدرسة ولا ينفع تطلعها في رصف طريق ولا ينفع تطلعها الانشاء ملجأ ايتام ولا ينفع تطلعها اي حاجة فلوس في يد الفقير اموال في يد الفقير هذا حقه هذا حقه وقد يوكلك الفقير كما ذكر ان في رجل محتاج مسكين محتاج صمام لابنه في المستشفى اروح معاه عند الاجزخان او عند المكان اللي هيشتري منه الصمام ب 1100 جنيه صمام للطفل الواد الفقير اروح مع اديله الفلوس وهو يدفع يبقى اديته الفلوس ما جبتلوش الصمام نفس الشيء برضو لو انا اردت كرتونه وانا بديهم زكاه مال زكاه المال اهي بديهم 200 جنيه في الشهر الكرتونه دي ب 100 جنيه تاخدوا الكرتونه دي فيها زيت وسمنه وسكر وبتاع ياخدوا الكرتونه ويدوني 100 جنيه من ال 200 اللي اديتهم لهم ينفع كده لكن ما ينفعش انا اطلع الزكاه قماش الراجل اللي عنده مصنع احذيه يروح مطلعها جزم والفايض عنده الراكد في السوق ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ما تقصدش الخبيث تنفقه تأتي إلى أخبث مالك وتطلعه ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه نعم أيها الإخوة إننا بحاجة إلى ضبط مسألة الزكاة واتقاء الله فيها حق ربنا ليه نيجي عند حق ربنا وعايزين ناكله سبحان الله العظيم هل تعلمون أن المشركين قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخرجون الزكاة تعرفوا الحتة دي قال الله جل جلاله وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لله فهو يصل إلى شركائهم فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون ساء ما يحكمون بتاع ربنا يوكلون شركائهم وبتاع شركائهم يفضل لشركائهم برضه ما تخدعش ما تمكرش ما تلفش وتدور عشان كده انا ما قلتش ان الزكاه ما تنفعش لاخواتك لا انا قلت عيب لما يبقى عندك فلوس لدرجه انك بتطلع زكاه واخواتك مش لاقيين ياكلوا عيب تصدق عليهم اعطيهم من حر مالك من الفلوس اللي انت بتاكل منها انت واولادك اديهم اكفهم انا قلت ما تنفعش شرعا الزكاة للأصول والفروع ممن تلزمك نفقته الأصول أبوك وجدادك أبوك وأمك وجدادك والفروع أولادك وولاء وحفاء وأحفادك ما ينفعش تديهم زكاة تلزمك نفقتهم لكن أختك اللي متجوزة وأخوك اللي متجوز ما تلزمكش نفقتهم لكن قلت عيب عيب اما اديهم الزكاه انا عندي فلوس لدرجه بطلع زكاه واخواتي فقراء مش لاقيين ياكلوا ينفع ده يرضي ربنا طب دي اخلاقيات مجتمع مسلم ايها الاخوه حذرتكم تحذيرا شديدا من أن- من ان اكل الزكاه خطر خطر شديد جدا آه، قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه شدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك والله توصيف يرعب رعب اسمع الحديث ده تاني كده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله يعني شجاعا شجاع يعني ثعبان حية ثعبان أقرع طويل جدا أقرع ش- ثعبانا أقرع أشد ما تكون السموم في هذا الثعبان لما يبقى أقرع ثعبانا اقرع له زبيبتان في دماغه نقطتين سود يطوقه يوم القيامة يلف على جسمه لحد ما يطلع فوق عند فمه ثم يأخذ بلهزمتيه يفتح شداؤه كده ده دليل انه كان طماع وفاتح بقه وبيملى بطنه كل حق ربنا ثم يأخذ بلهزمتيه ثم يقول انا مالك انا كنزك وانتظر ان يوم القيامة تشوف فلوسك كده وانا حذرتك حذرتك قلت لك اوعى تيجي يوم القيامة ربنا يقول لك ما طلعش زكاة مالك ليه تقول له وعزتك وجلالك طلعتها يا رب يقول لك لا لم تخرجها كما امرت كما امرتك طلعتها على مزاجك وكلتها لحبايبك اديتها لقرايبك اديتها للي مش محتاجين مشيت على مكيفك ويمثل لك مالك شجاعا اقرع وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي قلنا نصه المره اللي فاتت ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه الزكاة بحقه بحقه مش الزكاة اي حاجة وخلاص قلت المرة اللي فاتت ان واحد يبقى عنده فلوس وعنده مصانع وعنده وعنده وعنده ويجي اخر كل سنة في رمضان يروح البلد قرايبه وحبايبه يدي ده قرشين وده قرشين و- وقرايبه كل حد في ايده كده يا عم خليها بالبركة بركة ايه لا دي مش بركة دي بلطجة البركة ان انا احسب عندي مئة ألف عندي خمسين ألف عندي عشر تلاف جنيه عندي مليون جنيه عندي عشرة مليون جنيه عندي كام راس المال راس المال الداير يبقى حسابه 25000 جنيه على المليون 25000 جنيه على المليون عندي 10 مليون يبقى 200 250000 جنيه اوزع ال 250000 جنيه على الفقراء وبعد كده بالبركه زود بقى زي ما انت عايز عايز تطلع مليون تطلع اتنين تطلع خمسة تطلع عشرة. انت حر طلع اللي انت عايزه تبقى بالبركة بعد حق ربنا لكن ما تقوليش خليها بالبركة أحذرك حق الله ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع يتبعه يجري وراه فاتحا فاه فإذا أتاه فر منه فلوس جاية لك تجري الفلوس جاية تجري ثعبان فاتح فمه كده هياكلك يجري فر منه فيناديه خذ كنزك خذ كنزك خذ كنزك الذي خبأته فأنا عنه غني فإذا رأى أنه لا بد منه سلك يده في فيه فيقضمها قضم الفحل يقضمها قضم الفحل التعبان ياكل ايده ايده اللي ما تمددش بالزكاة لاصحابها ايده اللي ما تمددش لصاحب الحق حقوق الفقراء واتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل المسكين حقه حقه حقه انه ياخد حقه من عقوبات الذين يمنعون الزكاة انهم اذا ماتوا يتمنون الرجعة يوم القيامة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ابن عباس ابن عم سيد الناس صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ابن عباس الذي دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم علمه التأويل شوف لما بقى التأويل التفسير شوف ما بيفسر آية في القرآن يقول ايه يقول ابن عباس من كان له مال يبلغه حج بيت الله تعالى ولم يحج او تجب فيه الزكاة ولم يزكي سأل الرجعة عند الموت اللي عنده فلوس تطلعه الحج حج النهارده ب 30000 جنيه في ب 20 في ب 12 اللي عنده فلوس تطلعه الحج وما حجش اللي عنده فلوس 1800 جنيه نصاب الفضة ولم يزكي لما يجي يموت يقول رب ارجعوني رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت فقال له رجل اتق الله يا ابن عباس فانما يسال الرجعه الكفار فقال ابن عباس احنا لحقنا نقعد يا عم قال له رجل اتق الله يا ابن عباس فإنما يسأل الرجعة الكفار فقال ابن عباس سأتلو عليك بذلك قرآنا الله أكبر مش قلت لكم كده قلت لكم أي كلمة تجيلك اطلب عليها دليل ما ادكش دليل ما تلزمكش سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال ايه قال له هجيب لك قرآن ثم قرأ وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها آه. قلت لكم القصة دي قبل كده ان واحد لما مات لقوا التركه بتاعته مليون جنيه وما كانش له الا امه واخين ايه ايه فامه قالت والله ما اخد منها حاجه ادوهم لاخواته ادوا اخواته كل واحد نص مليون جنيه كاش لما خدوا اخواته الفلوس الناس اللي بيوزعوا التركه قالوا لاخواته الراجل غلبان مات لم يج... ما اتجوزش ولا خلف فاعملوا له صدقة جارية قالوا نعمل له ايه قالوا اعملوا مسجد قالوا لا لا لا لا احنا ان شاء الله هنطلع عنه كل شهر 10 جنيه للجمعية الشرعية 10 جنيه مفتري وهو واخد 500 ألف جنيه في ايده كتير من اللي بنشوفهم من الابناء يقولوا لو كان عايز يعمل كان عمل لنفسه مات الله يرحمه بقى الله يرحمه مات وراح لحاله اعمل لنفسك اعمل لنفسك بعديك هيقولوا لك يا عم الله يرحمه الحي يبقى من الميت الحق نفسك اعمل لنفسك قبل ما تموت ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بصق يوما في كفه ووضع فيها أصبعه وقال يقول الله يا ابن آدم أنا تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه أنا تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق وأنا أوان الصدقة جاي دلوقتي تقول أتصدق وأنا أوان الصدقة كمل حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال ايه قال من كان له مال يبلغه حج بيت الله تعالى ولم يحج أو تجب فيه الزكاة ولم يزكي سأل الرجعة عند الموت فقال له رجل اتق الله يا ابن عباس فإنما يسأل الرجعة الكفار فقال ابن عباس سأتلو عليك بذلك قرآنا قال تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ابن عباس يقول إيه فأصدق أي أؤدي الزكاة وأكن من الصالحين أي أحج ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها قيل له فما يوجب الزكاة قال إذا بلغ الما- المال مئتي درهم وجبت فيه الزكاة قال فما يوجب الحج قال الزاد والراحلة الزاد والراحلة آه لكل زمن ظروفه كان الزاد والراحلة اللي يلاقي حاجة توصله مواصلات وفلوس ياكل بيها يروح الأمر, الأمر الآن اختلف فاللي كل واحد عارف انه يقدر يحج ولا ما يقدرش ايضا من خطورة الزكاة نزول العقاب الدنيوي انا قلت كتير يا اخوة ان انا بحبكم في الله قلت لكم كتير ان اللي يفكر ان العقوبات اخروية وبس اما جاهل واما مجنون اوعى تفكر ان الحسابات لما تموت لا ده في حسابات هنا اوعى تفكر ان الحسابات في الاخره بس ده في حسابات هنا في الدنيا ربنا قال قال الله جل جلاله من يعمل سوءا يجزى به يجزى به يعني النهارده لو بصيت لواحده في الشارع هتتعاقب في الدنيا قبل الاخره لو كذبت كذبه هتتعاقب في الدنيا قبل الاخره لو تركت الصلاه واحده من الفرائض متعمدا هتتعاقب في الدنيا قبل الاخره قبل ما تموت هتنزل عليك العقوبه خلي بالك اوعى تقول وقت الله يعين الله دلوقتي فلذلك من العقوبات على ترك الزكاه اسم حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس بخمس خمس بخمس قالوا يا رسول الله وما خمس بخمس قال ما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوهم وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشى فيهم الفقر وما ظهرت فيهم الفاحشه إلا فشى فيهم الموت ولا طففوا المكيال والميزان إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطر سبحانك يا رب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سبحانك يا رب شايفين العقوبات دي كلها طب اسمع كده العقوبات عشان تشوف ايه اصاب الناس منها النهارده سلط عليهم عدوهم اتنين الظ- فشى فيهم الفقر تلاتة فشى فيهم الموت اربعة اخذوا بالسنين ونقص الثمرات خمسة حبس عنهم القطر ايه رأيك كلهم موجودين ليه لان المصايب دي الناس عملتها ما نقض قوم العهد الناس اللي بتخون ربنا بتنقض عهد الله الناس اللي بيغدروا الناس اللي بيحاولوا يخادعون الله وما يخدعون الا انفسهم فسلط الله علينا الأعداء وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشى فيهم الفقر أنا قلت يا جماعة غلاء الأسعار ونقص السيولة وكساد التجارة وف- وانتشار الفقر ده كله اوعى تقول لي ده اقتصاد عالمي دي عقوبات دي عقوبات من ربنا سبحانه وتعالى لان احنا كمسلمين عندنا اللي مش عند غيرنا ان شاء الله اظن الحلقه كده خلاص كل سنه وانت طيب الحلقه الحلقه الجايه ان شاء الله نتكلم عن نظره الاسلام الى المال نظره الاسلام الى المال هو ربنا الاحب اليه ان انا اكون غني ولا اكون فقير نظره الاسلام الى المال وربنا سبحانه وتعالى يريد مني يبقى عندي فلوس ولا ما عنديش نظرة الإسلام إلى المال المال ممدوح ولا مذموم في الإسلام عايز أتكلم عن نظرة الإسلام إلى المال يا ناس نظرة الإسلام إلى المال إزاي نقدر نحافظ على إن الفلوس يبقى قوام المسلمين نظرة الإسلام إلى المال كمان يعني إزاي أجيب فلوس أجيب فلوس منين إزاي ربنا يعطيني أهم حاجة في المال نظرة الإسلام إلى المال أهم حاجة في المال البركة في المال اللهم ارزقنا البركة في المال إخوتي نقض العهد وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشى فيهم الفقر ده سبب الفقر الدليل على كده من القرآن قال الملك جل جلاله ولو أن أهل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم شفت لما تقيم في نفسك وفي بيئتك وفي مجتمعك وفي دولتك وفي سلطتك وفي سلطانك وعلى قدر ما تستطيع أنت شخصيا تقيم حكم الله تأكل من فوق رأسك ومن تحت رجليك وعد الله لا يخلف الله الميعاد لا يخلف الله الميعاد وما ظهرت فيهم الفاحشة إلا ظهر فيهم الموت الفاحشة اللي انتشرت النهاردة في شوارع المسلمين الفاحشة اللي كثرت والفجور اللي زاد نتيجته ان انت وانت ها وانت كمان وانت حتى انت انت عارف مين ما اتفاجئ احكي لي قصه كل واحد مننا عنده قصه اللي خرج خبطته عربيه واللي نزل من على القطر القطر فصل دماغه واللي آه نام لقوه ميت لسه النهارده النهارده الظهر واحد راح مكتبه قعد كده هات لي يا ابني القهوه راح يجيب له القهوه جاب له القهوه وجه بيشيل دماغه كده وقع لقى ميت باشمهندس محمد الله يرحمه رحمه واسعه ويرحم موتانا وموتى المسلمين 34 سنه فشى الموت لانه فشت الفاحشه واوعى تفكر ان اللي مات ده يبقى هو بتاع الفاحشه لا واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه هتيجي معانا ان شاء الله باذن الله تعالى في شرح كتاب الداء والدواء بقى في قناه الحكمه اسال الله التيسير ها ال- ان ان, إن هناك آه، آه، العقوبات قدريه وشرعيه من العقوبات القدريه ان الفرق بين الشرعيه والقدريه ان العقوبات الشرعيه تخص والقدريه تعم الشرعية يقطع يد السارق يجلد الزاني يجلد شارب الخمر يقتل القاتل دي عقوبات شرعية تخص اللي عملها بس اما القدرية اذا عطلت الشرعية نزلت القدرية الفرق بين الشرعية والقدرية ان القدرية تعم تعم تنزل على كل الناس على كل الناس اللي عمل واللي ما عملش ايها الاخوه في دقائق سريعه احنا اتكلمنا عن زكاه الذهب والفضه وزكاه عروض التجاره باقي عندنا نوعين من انواع الزكاه زكاه الحبوب والثمار وزكاه الحيوان الحلقه اهي بس- بسرعه زكاه الحبوب والثمار خمسه اوسق الحبوب والثمار الاول هل في زكاه في- على الخضار لا ما فيش زكاه على الخضار هل في زكاه على الفاكهه ما فيش زكاه على الفاكهه لكن اللي عنده مثلا مزرعه 400 فدان موز دول ما عليهمش زكاه ما فيش زكاه على الموز انما الزكاه على التجاره على الفلوس بقى لان ده تاجر بيتاجر في الموز فالزكاه ده على فلوس الموز مش على الموز نفسه اللي عنده ملوخيه و... و... وخيار وطماطم وفلفل آه بيصدر الزكاه زكاه مال مش زكاه الخضار لان الزكاه في ال ال- الزكاه الزكاه في في في الزروع والثمار على ما يكنز على ما يحفظ ال- الزكاه على الاشياء القابله للتخزين زي التمر الزبيب آه، الر- الارز القمح الحنطه آه، الفول العدس الحاجات اللي هي بتكنز اللي بتخزن القابله للتخزين هي اللي عليها الزكاه الزكاه فيها النصاب خمسه اوسق يعني ايه الوسق ستين صاع يعني ايه برضو اه نسيت اجيب الصاع فكرني نجيب الصاع يا عم بتاعنا آه عندي صاع عندي صاع آه بالسند عندي اسناد مني الى النبي صلى الله عليه وسلم بصاع النبي صلى الله عليه وسلم الصاع بتاع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم 3 كيلو ارز و50 جرام الصاع 3 كيلو رز و50 جرام الصاع يختلف اذا كان صاع الرز 3 كيلو فصاع البلح يختلف التمر يختلف صاع الفول يختلف صاع القمح يختلف لا قريب من الرز يبقى 300 صاع الصاع قلنا 3 كيلو 300 في 3 ب 900 يبقى اللي عنده رز 900 كيلو من ارضه عليهم زكاه عليهم زكاه الزكاه كام نصف العشر لمن يروي بالاله اما من ترويه السماء فيه العشر يبقى اللي عنده طن رز 1000 كيلو هو اس- النصاب 900 اللي عنده طن رز يطلع عشره 100 كيلو نصف العشر يعني 50 كيلو على كل 1000 كيلو ارز قلنا ان ال- الخضروات والفاكهه زكاتها زكاه مال زكاه عروض تجاره اما ال- ما تخرجه الارض من حبوب قابله للكنز للتخزين يعني هذه التي فيها الزكاة نصف العشر لمن يروي بالآلة نصابها 900 صاع وانت شوف بقى صاع التمر ياخد قد ايه صاع الفول ياخد قد ايه صاع القمح ياخد قد ايه صاع ال- الرز ياخد قد ايه صاع العدس ياخد قد ايه كل حاجة على حسبها زكاة البقر والغنم زكاة البقر والغنم والإبل السائمة السائمة يعني اللي بترعى في صحراء مش راجل عنده متخذها للحرث للزراعة عنده 30 40 بقرة ما في- ما عليهاش الزكاة دي متخذها عشان بياخد لبنها ويبيعه برضه متخذها عشان يسمنها ويبيعها ويتاجر فيها كل دي ما فيهاش زكاة انما الزكاة في دي زكاة تجارة برضه زكاة عروض تجارة امال زكاة الابل والبقر والغنم السائمه السائمه يعني اللي في الصحراء بتاكل من العشب اللي ماشيه في الصحراء متربيه في الصحراء زكاه الابل اقل نصاب خمس في كل خمس شاه الى 25 يعني اللي عن- اللي عنده خمسة من الإبل عليه شاه 10 شاتين 15 3 20 4 25 فيها بنت مخاض بنت مخاض اللي هي جمل صغير عنده سنة 36 بنت لبون اللي هي بنت عندها سنتين في 46 حقة اللي هي جمل عنده ثلاث سنين في 61 جزعة اللي هي عنده أربع سنين في 76 ابنتا لبون في 91 حقتان إلى 120 في 121 ثلاثة بنت لبون إلى 130 فيستقر في كل لب... في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة نصاب البقر نصاب البقر 30 يبقى عنده 30 بقرة واحنا قلنا اللي البقر عنده سائمة في الصحراء يطلع نصاب البقر وزكاة البقر اما اللي عنده مزرعة بيسمن ويبيع عنده مزرعة بيوكل خضرة وبيشتري علف وعشان اللبن او عشان التسمين او يبقى دي فيها زكاة عروض التجارة على راس المال على الفلوس مش على البقر عشان واحد يقول انا عندي خمس بقرات بس يا عم عليك زكاة مال مش زكاة بقر زكاة البقر للسائمة امال احنا بنقولها لمين محدش النهارده عنده بقر سائمة احنا بنقول يمكن حد النهارده بيسمعنا في الخارج ولا هنا ولا هنا او للزمن او للعلم الزكاة الواجبة في 30 بقرة تبيع اللي هو بقرة لها سنة 40 بقرة يبقى فيها مسنة اللي هي بقرة عمرها سنتان في 60 بقرة تبيعان ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة نصاب الغنم أقل نصاب الغنم 40 شاه 40 شاه كل 40 شاه فيها شاه بعد كده 121 شاتان 201 ثلاث شياه ثم في كل 100 شاه يبقى كده قلنا النهارده زكاة زروع الثمار وزكاة الإبل والبقر والغنم وكنا قلنا زكاة الذهب والفضة وزكاة عروض التجارة انتهينا من موضوع الزكاة أنا بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا